في روض الروح الروحاني اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى عليه عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي ما زلنا في سورة المائدة بفضل الله تعالى الوجه رقم 123 اللي معاه مصحف المدينة اللي معوش مصحف المدينة من الآية 91 إلى الآية 95 من الآية 91 إلى الآية 95 نفتح المصاحف ونتعرف على ضيفنا في الاستوديو معانا الشيخ عمرو حسن أهلا بيك شيخ عمرو منور اقرأ وارتقي ضيفنا الثاني الشيخ محمد علام وأول مرة يشرفنا في اقرأ وارتقي أهلا بيك شيخ محمد حياك الرحمن نورت شيخ محمد جزاك الله خيرا نبدأ إن شاء الله على طول آه كما عودناكم آه، هيقرأ الضيف آية ونعلق عليها بإذن الله تعالى على الأخطاء اللي بيقع فيها بعض إخواننا آه مش اللي في الاستوديو لأن أخ اتصل بيا قبل كده قال لي ده أنا اتبهدلت كل اللي قابلني يقول لي الشيخ كان عمال يعلق على الأخطاء اللي أنت بتقع فيها لا إحنا بنعلق على الأخطاء اللي بقع اللي بنسمعها خارج الاستوديو مش من ضيفنا الكريم اتفضل يا شيخ عمرو اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بارك الله فيك يا شيخ عمرو آه ناخد بالنا من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن إنما يريد الشيطان ده خطأ لأن عملت إيه كده ها فخمت الياء طب اسمعوا الخطأ التاني ده إنما يريد الشيطان عملت إيه
قلقلت يا شيخ حركت الياء هي القلقله عباره عن ايه عن اهتزاز في المخرج في حركه ميل لحركه فلما اعمل كده يبقى ممكن اقول عليها حركه ممكن اقول عليها قلقله لكن الاول اقول ان احنا حركنا الياء اه ما اقولش الشيطان اقول الشيطان انا هشرب ايه شاي مش شيء ولا شيء صح يبقى زي ما بنتكلم عادي نضبط بقى ايه الحروف في القران آه والبغضاء عملنا ايه كده فخمت الماء الباء والهمزة ضاء صح اه ن- نرقق الباء ونرقق الهمزة ازاي والبغضاء يبقى انا محتاج اعمل ايه هيئة شفتين زي ما اتفقنا قبل كده بس بشكل بسيط دون تكلف الخطأ اللي بعد كده واللي بيقع فيه بعض اخواننا واخواتنا في الخمر والميسر في الخمر ولا في الخمر خمري زي ما قالها الشيخ عمرو نخلص الميم من الخاء بهيئة سريعة يتفضل الشيخ عمرو باستكمال الآية التالية
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين بارك الله فيك يا شيخ عمرو انتوا مركزين معايا ولا لا صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واطيعوا كتير من الناس بيعمل ايه اسمعوا كده وقولوا لي الخطا فين واطيعوا انا عملت ايه كده ها تاء
لا انا شددت الطاء ليه لان انا وقفت على المخرج شويه زياده والمخرج عندي لما يكون الحرف محرك بفتح ما اقفش على المخرج واطي غير واطي صح ولا ابالغ كتير من الناس يقول ايه واطيع طيع دي مش طاء ولا طي واطيع ما تنفع خالص يبقى ايه واطيع مش واطي واطي يبقى انا شددت الايه الطاء وده خطا منتشر جدا بالذات مع الطاء المكسوره آه، في القران ايه تاني واحذروا ما تنفع كده بدلت الذال بايه بضاء واحذروا ليه؟ لأن الذال وقعت بين مخ... بين مفخمين الخاء ال... صح؟
بين مراد بين مرقق ومفخم جاء بعدها الراء المفخمة فاستعديت للراء المفخمة بتفخيم للذال واحذروا واحذروا واحذروا طيب ايه الخطأ التاني اللي بعد كده خطأ بقى منتشر جدا إنما على رسولنا رسول أبدلت سين بإيه؟
صاد آه دي مشكلة ناخد بالنا محتاجين نعمل إيه؟ أخلص الراء السين من الراء رسولنا رسولنا وده يخلص المشاكل كلها اتفضل يا شيخ عمرو
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين بارك الله فيك يا شيخ عمرو أول ما شاء الله ما تصلوا على النبي ما احنا خلاص تعودنا بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أ- أ- ينفع أقول الصالحات يبقى احنا ناخد بالنا من التفخيم والترقيق لابد من التخليص الصالي ولا الصالي الصالي شوف لقيت التشغيل اتغيرت ازاي نعم.
معلش يا محمد الصالي لي مش ليه يبقى محتاج لهيئه شفتين لازم تتغير بس احنا بنتكلم على ان ما يبقاش فيه بروز زائد ولا في جذب زائد لشفتين يبقى الامر ايه وسط ايه تاني من الاخطاء اللي بنسمعها من اخواننا اللي بيقراوا القران بعض اخواننا وبعض اخواتنا اللي بيقراوا القران واتقوا واتقوا انا عملت ايه كده شددت التاء مش ده كده كده مشدده وشددت- لكن شددت القاف احسنت وده برضو منتشر ليه عايز اخلص التاء من القاف فريح شويه على القاف عشان اخلص الواو اللي بعديها واتقوا هي واتقوا واتقوا طيب احنا عندنا في حاجه هنا ناخد بالنا بقى نبص في المصحف كده كلنا هنلاقي واو ساكنه جه بعديها اتقوا وامنوا بعديها واو متحركه عندنا اللي بعديها امنوا وعملوا واو برضه ساكنه وبعديها واو متحركه طب الاولى بعديها اللي هو الثانيه عليها شده والموضع الثاني الواو الثانية معلهاش شدة ليه بقى ها طب ليه ليه يعني تم الإدغام مع الواو الأولى ولم يتم الإدغام مع الواو الثانية نخليه سؤال آه، ونتلقى عليه اتصالات طيب يعني نخلي كل حلقة كده إن شاء الله عندنا مسألة فنية نتكلم فيها ليه هنا الواو الثانية شددت وليه في الموضع الثاني الواو الثانية لم تشدد اللي هي إيه اتقوا وآمنوا اللي بعديها آمنوا وعملوا ما عنديش تشديد يبقى ده سؤال إن شاء الله ل- هنخليه الاتصالات بتاعت حضراتكم بإذن الله تعالى إيه تاني من الأخطاء آه برضو اتقوا برضو يعني وده خطأ برضو إيه منتشر آه خطأ بقى المحسنين لو أنا قلت يا شيخ محمد المحسنين عملت إيه كده
المحسنين اسمعها تاني كده مم.
المحسنين ضمة الميم طيب خليتها همزه يا شيخ لا أنا أسقطت الحاء نعم.
المحسنين المحسنين طلعت الحق لا ما طلع- مش مظبوطة مش مظبوطه كده لا.
طب اسمعها كده تاني لا.
المحسنين آه، كلام مظبوط والله طيب الحمد لله رب العالمين يبقى بيان صوت الحاء مع مع آه، آه، بيان صفة الرخاوة في الحاء والهمس المحسنين ما قلتش المحسنين المحسنين كده الحاء راحت فين اختفت ده خطأ منتشر وفي اللي بيديلها بعين يقول ايه المحسنين المع المحسنين صح ليه لان الفرق بين الحاء والعين صفة واحدة بس وصفة الايه الهمس صفتين الهمس في الحاء وعدم الهمس في العين والعين فيها توسط والحاء فيها رخاوة يكمل الشيخ عمرو إن شاء الله
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم بارك الله فيك يا شعب نبص في المصحف كده وناخد بالنا ليبلون ليبلونكم ده خطأ هي ليبلونكم وخطأ التاني ان انا اقول ليبلونكم كده ما عملتش قلقلة يبقى لا بالغ في القلقلة ولا اتعامل بعدم القلقلة و- وسكن الحرف بدون قلقلة بصوا كده ليبلونكم الباء طلعت لا تخرج الباء الا بقلقلة الساكنة لا يب لا يب يب لا ولا يب لا تمام ايه تاني من الاخطاء اللي موجوده وبنسمعها ليعلم الله انا عملت ايه كده آه، رققت اللام ليعلم الله انا طلعت بتفخيم ليعلم الله
الأضغام آه،
طيب اقول انا طيب صلوا على النبي طيب ولا اللهم صل وسلم عليه. خدوا بالكم كده ليعلم الله اللام اللي عندي مشدده في اسم الجلاله اللي انا بعمله ايه برقق اللام الاولى وفخم الثانيه فاللي يسمع السامع يسمع ايه اللام الثانيه وده بيقع فيه خطا الخطا ده بيقع فيه كتير من الناس ليه لانه عايز يرقق الميم وما يفخمهاش مع اللام لام اسم الجلاله فيعمل ايه يبالغ في الترقيق يقول ايه ليعلم الله طلعت بتفخيم فاللي سامع يسمع تخليص لكن ما يسمعش اللام المرققه لا احنا عايزين ايه نقولها بشكل صحيح ليعلم ال- ليعلم ال- مل مش مل في فرق نعم تمام يبقى ناخد بالنا من ايه من تغليظ اللام الاولى آه، اول المشدد عذاب اليم عملت ايه مم.
يا ريت بقى ت- يعني تدخلوا معانا كده في آه، في الاسئله ديت انا عملت ايه عذاب اليم ها نطقت نون بعد الباء انا خليت حركت.
التنوين حركته حركته.
هو التنوين هنا ساكن مظهر عذاب أليم عذاب أليم لو أنا هزيت وأنا خارج من النون هزيتها كده هزة أعمل إيه أعمل شبهة قلقلة أو حركة عذاب هي عذاب يبقى محتاج أعمل إيه أفضل في مخرج النون فترة زمنية بسيطة بحيث إن نحقق فيها التوسط بدون غنة زائدة خلاص اتفضل يا شيخ عمرو
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام بارك الله فيك يا شيخ عمرو نعلق بقى على بسرعه كده على الاخطاء الموجوده عشان نتلقى اتصالات حضراتكم باذن الله تعالى آه، من الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران آه، لا تقاتلوا تقاتلوا احنا قلنا إن القلقله هي اهتزاز في المخرج بسيط اهتزاز مش انفجار ولا اضطراب بالتالي الاسماء دي ما تل- ما تليقش بالقران صح؟
نعم لا تليق بالقرآن ان انا اقول اضطراب في المخرج انفجار في المخرج اهتزاز في المخرج دي تليق مع القرآن اهتزاز بسيط في المخرج بيعمل ايه بيخلي الحرف يتفك يعني ايه بصوا كده انا هقول لكم عشان تعرفوا القلقله ماشيه ازاي انا عندي الحروف المقلقله حروف بيتيبس فيها المخرج يعني ايه بيلتصق المخرج اما اقول قول كده معايا أق... حاول تحرك صوت كده ما ما تعرفش هتحس ان انت حتى لو جبت ايه مين يزق معاك عشان تزق اللسان تفك المخرج لا يمكن عشان تحرك الحرف لا يمكن لازم تعمل ايه تعمل هزه كده فتقول ايه اق اق لابد من كده خلاص طيب انا محتاج اعمل ايه بقى محتاج ان انا ما اتعاملش بعنف لو دخلت بعنف هقول كده اقا زاد الصوت ولو دخلت ب- بتراخي هعمل همس واخش على حرف تاني اقول ايه اق وده لا ينفع ولا ده ينفع هي ايه اق بس يبقى ايه قا ما اقولش قا واعمل وحقق ليه الفتح وده طبعا بيأثر معانا في بعض الكلمات بيغير معنى في القرآن عندنا الخطأ اللي بعد كده اه وانتم حرم ايه حرم دي ما تسمعهاش انا بسمعها وانتم حرم وانتم حرم في فرق طبعا اكيد طبعا اه ايه اللي حصل اختلاس اسم الحركات اختلاس اسم الحركات ايه تاني الاخطاء اللي بنسمعها ذو انتقام ذو انا كده بحاول ارقق كمان لكن في ناس بتقول ذو انتقام هي ذو انتقام صح هيئه شفتين تخلص الايه المسائل كلها ناخد اتصال الاول السلام عليكم استاذه شيماء
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ أشرف؟
في نعم والله الحمد لله أقرأ بعدين اتفضلي من اول ورد ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الشيطان أن يوقع لا ناخد بالنا من حاجه يا استاذه شيماء ما هوش الشيطان الشيطان
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وال لا في الخاء لا الخاء هنا في اعلى مراتب التفخيم الخاء المفتوحه في المرتبه الثانيه في الخمر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اه انا لسه انبه على الخطا ده ان انا ما اجيبش الدال الاولى اول مشدد مفخ آه، ضاد اقول ايه ويصوب داكم برضه عملت ايه معايا يا استاذ شيماء اه مع حضرتك اه انا كده دخلت على الدال اول دال في المشدد اللي هي الدال الساكنه بهيئه الضاد لان عندي الصاد فيها اطباق واستعلاء وفيها صفات كتير قوي من صفات الضاد فلسه انا اقول ايه ويصب داكم زي اللي بيقول ولد ضالين يبدل الضال الضاد الاولى بدال عشان يخلص برضه فالتخليص بايه محتاج مننا حرفه شويه مم.
طب ولا ازاي ويصدكم ويصد لا اصد لا ويصد ويصد داكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون نرقم الغنة ما بقولش مو هي منتهون
فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا ذل الإيه؟
واحذروا ما بقولش واحذروا واحذروا تمام فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين لا على رسولنا
آه، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين تمام ده عندنا على كبيرة يعني كده بارك الله فيك يا استاذ شيماء. استاذ شيماء مش عارفة الإجابة بتاعت السؤال لا مش عارفة طيب يعني إن شاء الله خليكي معانا كده ولو ما حدش جاوب إن شاء الله نجاوبها في آخر الحلقة إن شاء الله إحنا قلنا السؤال هن- هنطلع بعد كده سؤال إن شاء الله من خلال الإيه الآيات إحنا دلوقتي عندنا آه، في الآية 93 آه، اتقوا وآمنوا آمنوا وعملوا في نفس المقطع ليه هنا شددنا الواو الثانية وليه في الموضع الثاني لم نشدد الواو الثانية هنا أدغمنا وهنا لم ندغم لماذا معنا اتصال معنا الحاجة عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة عائشة ازيك يا سيدنا في نعمة والله ربنا يبارك فيك ربنا يبارك في الله يحفظك حضرتك إن شاء الله آه، أقرأ إن شاء الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا خدي بالك طب حاجة عائشة نعم م- من من محوصين آه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح احنا عندنا الغنى مرققه صح نعم.
يبقى جناح ما ما اخدش هيئه التفخيم لان حضرتك بتح... عايزه تخش على الفاء صح مش احنا اتفقنا ان احنا في احكام التجويد قلنا انا ماليش علاقه بمخرج الحرف انا نعم.
بخفي الحرف عند الحرف مش في الحرف حاضر.
تمام حاضر.
آه، الخطا الثاني طب اقراي ونطلعه دلوقتي ان شاء الله تاني حاضر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا اه ما نخش بقوه بقى على ايه التاء والقاف اذا ما اتقوا حرف حضرتك بتعمل ايه كده أيوة.
بتخش على التاء بقوه والتاء حرف مش قوي فايه اذا ما اتقوا ها إذا ما اتقوا احسنتي إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم نلحق الصلاه بس فله
فله عذاب أليم ممتازه حاجه عائشه بارك الله فيكي ربنا يحفظك معانا ام منى السلام عليكم
السلا- السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ خيرا أشرف جزاك يا حاجه منى الله يحفظك ربنا يكرمك يا رب الله يحفظك أقرأ اه اتفضلي ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و...
لا ناخد بالنا لا تقتلوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم لا.
يحكم به ده خطأ ذو منتشر بقى عدل.
اسمعيني يا حاجة م- أم منى اتفضل النعم مش النعم النعم أيوة نعم يحكم به ذو- يحكم به يحكم به ذو عدل منكم ذوى
ذو عدل لا م- من م- الذال عليها إيه طيب الزال عليها فتحة يبقى ذا ذا عدل والواو عليها إيه زوا أيوة بالضبط كده زوا عدل منكم هديا بالغ هديا بالغا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أو كف عندنا تنوين أيوة هيخفى عند الطاء نعم أو, أو كفارة طعام أو كفارة طعام مسكين أو عدل م- مسكين ذ- ولا مساكين مساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره مم.
عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه فينتقم الله فينتقم الله لا منه القاف عليها ايه القاف كسرة اه يبقى ايه فينتقي فينتقم الله ايوه فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام عزيز ذو عزيز ذو انتقام بارك الله فيك يا ام منى بارك الله فيك معانا ام محمد من قليوبيه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ عليك أشرف.
اهلا بحضرتك ام جزاك الله عنا خير.
الله يحفظك الله يحفظك ممكن اقرا ان شاء الله اتفضلي ان شاء الله هقرا آه، الغاشيه ان شاء الله الغاشيه تفضلي ان شاء الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه لا عامله ناصبه عامله ناصبه نا ولا نا ن- نا يبقى ناصبه ناصبة مم.
تصلى ده تصلى دي قراءه ثانيه هي تصلى تصلى نار حامية مم.
تسقى من عين آنية من عين آنية من عين آنية ليس لهم طعام إلا طعام طعام لا طعام إلا طعام طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن لا يسمن لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بارك الله فيكي بارك الله فيكي أم محمد معانا آيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا آيات الحمد لله ازيك يا- يا- ازيك حضرتك الحمد لله في نعم والله انت كويسة ولا كويسة الحمد لله كويس الحمد لله رب العالمين مم.
ها في حديث النهاردة ولا في تحفة في تحفة في تحفة في تحفة والورد تحفة والورد الورد الصغير بتاعي لو- ليه الورد الصغير بتاعي طيب قولي الورد الصغير بتاعك ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا مم.
فوقاهم الله شر ذلك يوم فلقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا جميل قوي ما كنا في كذا ممكن اقرا ال- ال- الحديث التحفه الحديث ولا التحفة التحفه مش احنا قلنا مرة هنقول حديث ومرة هنقول تحفة ايوه انت أنت نسيت ولا ايه لا ما نسيتش والله انا منتظر يلا طيب مره تحفه ولا حديث النهارده تحفه بقى لا، خلاص قولي التحفة
يلا. ولا يخاف اي موقف على صدق هم او سكون مجزله مجزله مجزله مسجلة مجزله.
حروفه حروفه ثلاثة حروفه حروفه ثلاثة فهي حروفه ثلاثة فهي النصب وهي في وين وهي في نحيها والقصر قبل الواو وقبل الواو ضم شرطنا فتح
قبل ألف قبل يلتزم ألف يلتزم بارك الله فيكي والميل منها الواو قبل الواو لا ولين منها الياء وواو سكنا والبيب منها الواو قبل الواو وواو سكناه أو سكنة ماشي سكناه
ها إن انفتاح قبل كل قبل كل أعلن بارك الله فيك قل لنا لا بارك الله فيك يا شيخ أشرف.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا آيات ربنا يحفظك إن شاء الله آيات بتحفظ معانا التحفة وتسمع الورد اللي بتحفظه وتسمع معانا القرآن الورد الجديد اللي بتحفظه وعندها أربع سنوات بسم الله ما شاء الله ناخد اتصال ده وبعدين بقى الشيخ محمد هينام مننا عايزين نسمعه إن شاء الله معانا الأستاذة منى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ممكن أجاوب على السؤال
آه طيب اتفضلي هي اتقوا وآماء اللي هي الأولانية مم.
آه، بسم الله الرحمن الرحيم هي فين؟
في في آية 93
اه اللي هي اتقوا وأحسنوا إذا ما اتقوا اتقوا وآمنوا آمنوا وعملوا اه طب هقول الاستشهاد هنقول أدغم من الصغير ما تماثلا إن كان أول من المد خلا تمام فعندنا الأولانية ده واو الاستشهاد ده من سلسبيل الشافي صح؟
اه طيب الأولانية عندنا واو لين تمام فأدغمت في الواو الثانية انما التاء يبقى هنا يبقى هنا في تماثل في تماثل في تماثل تماثل صغير تمام عشان احسنتي واو ساكنه وجت وراها واو متحركه بالفتح احسنتي وت...
آه، و...
الثانيه بقى امانوا وعملوا اه ده- نقول بقى البيت بقى اذا كان اول من المد خلا تمام فعندنا حرف مد اللي هو الاولاني يبقى ما يطبقش علينا القاعده فحكم الاظهار احسنتي احسنتي بارك الله فيك جزاك الله خير آه جزاكم الله خيرا طب اقول بقى الكلام اللي قالته الاستاذه منى انا عندي اتقوا وامنوا الواو هنا واو لين ليست ايه ماديه واو اللين ليها شبيه في الم- إيه؟ متحرك فاذا التقت بمتحرك ادغمت لكن لو الماديه ما لهاش شبيه في المتحرك عندنا واو متحركه آه، ماديه لا ما عندناش لكن الواو اللي بتخرج من الشفتين ليها متحرك فالواو الماديه لا تضغم والالف الماديه لا تضغم والياء الماديه لا تضغم حروف المد الثلاثه لا تضغم لكن المتمثلين بس هم اللي بيضغموا او المتجانسين او المتقاربين فالواو المديه لا تدغم ولا الياء ولا الالف المديه لكن واو اللين وياء اللين ليهم الادغام ودي واو لين صح طب ايه هي واو اللين نعرفها ازاي هي الواو الساكنة المسبوقة ب... وكمان كانت آيات بتكلمنا دلوقتي على المتن بتاعها كانت بتقول ها واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا يبقى اللين إيه هو حرف اللين الواو والياء في حال السكون إن انفتاح قبل كل أعلنا إن كان ما قبلهما مفتوح خلاص كده جزاكم الله خيرا نسمع بقى الشيخ محمد علام وبعد كده ارجع لكم تاني نستقبل اتصالات حضراتكم باذن الله تعالى الى اخر الحلقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ۖ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم بارك الله فيك الشيخ محمد المشاوي ولا الشيخ محمد علام زي حضرتك الله يحفظك يا اخي ربنا يبارك فيك يعني قراءة طيبة ولا تعليق آه ناخد معانا الأستاذ محمد من القليوبية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أخي أهلا بيك يا شيخ أشرف الله يحفظك
أقرأ من أول الوجه من أول الورد بقى إن شاء الله بسم, بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
لا بص اسمع اسمع يا محمد قول كده معايا والميسر والميسر ماشي على فكرة مفيش حاجة اسمها لدغة عشان تبقى عارف يعني يا استاذ محمد معاك انا عايز بس حضرتك تعمل حاجه بس هقول لك على تدريب تعمله طيب كده بس ادعي لي بعديها باذن الله ولاقي لك على طول الله يحفظك يا اخي شيخ محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك آه خلي طرف لسان حضرتك او ظهر طرف اللسان بص حضرتك ده اللسان خلي ظهر الطرف ده ها يلتصق بسقف الحنك كده انت هتلاقي فيه صعوبة في الاول محتاج تقعد تقول كده ار ار الاول هتقول كده او او او ولغايه لما بص كده في حته لحمه تحت اللسان عارفها ايوه موجوده عند كل واحد فينا ولا انت ما عندكش عندك ان شاء الله موجود ان شاء الله آه، آه، الحته اللحمه دي عامله لسان كده ايوه صح اللي هي تحت اللسان كده حته اللحمه دي كسلانه فما بتتحركش فبالتالي اللسان ما بيطولش يجيب الايه المخرج بتاعه بتاع الراء طرف اللسان فاللي بيحصل انت محتاج ايه حضرتك محتاج انك تتحرك نشط لسان ال- ايوه تقعد تمط في حته اللحميه ديت لحد ما توصل للمخرج والكلام ده مجرب مع ناس كتير جدا بس محتاج تدريب وصبر
هو يعني بقى احسن شويه في قراءه القران يعني وبره القران يا شيخ م- صعب شويه يعني.
بيبقى بقى- يعني بقى بره القران بيبقى اصعب صح اه يعني في القران الحمد لله يعني فضل من عند الله هو يعني.
فيه شفاء ان شاء الله لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه لو اتدربت كويس هتجيبها مظبوطه جدا في القران وان شاء الله في كلامك العادي باذن الله خلاص كمل ان شاء الله
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويص- ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بارك الله فيك يا استاذ محمد السلام عليكم.
وقراءه طيبه جدا ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ان شاء الله معانا اتصال جميل من بسمله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وعليكم ورحمة الله وبركاته انا بعرف انت يا بسمله لما تكوني عايزه تنامي او بتكلميها وانت نايمه ولا لما تكوني صاحيه انت صاحيه ولا نايمه صحية؟
انت صاحيه ولا نايمه
نعم صاحيه ولا نايمه صحية والله طيب هتسمعينا ايه النهارده
أحبك في الله وانا كمان بحبك في الله يا- يا رب تخش الجنة يا رب نخش جميعا صلى على الجنه النبي.
ها بي... آه، استاذ احمد شريف بيقول لي لا يجوز لا تقول لك بس الشيخ محمود حسان ها والشيخ أبو حوق
الف سلامه وتيتا أم محمود يا ربنا يبارك فيك ويحفظك ربنا يبارك فيك يا بسمله يبقى بسمله بتدعي لفضيله الشيخ محمود حسان ويجي لنا بالسلامه ان شاء الله وانا بطمنكم ان هو بالصحه جيده بفضل الله تعالى وفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني آه، ربنا يقبلنا بالسلامه ووالده اخونا اخونا آه، مهندس آه، الصوت اخونا محمود ربنا يعني يشفي الجميع ان شاء الله وجميع مرضى المسلمين آه، يا بسمله نعم بيقولوا لي ما بيقولوا لي ما تقولهاش بحبك في الله إيه؟
انت بتزعل لما اقول لك بحب بتقول لي بحبك في الله وبقول لك بحبني بقى وانا كمان بحبك في الله بحبك في الله ايوه كده نغيظهم بقى يلا طب سامعين هتقولي ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس لا الناس ايوه كده كالفراش المبثوث وتكون الزرار من مبثوث منفوش أم- فأما من سكرت موازينه فهو عيشة راضية أما من خفت موازينه فأمه هاوية و- وما أدراك ما هي نار حامية ربنا يسلمنا واياكي وكل أول مشاريع الكرام من النار الحاميه هتقولي حديث كمان أيوة ده ايه الطمع ده يلا زي بعض
قال رسول الله اللهم صل صلى وسلم.
الله عليه اللهم وسلم صل وسلم وبارك وسلم.
أتق النار أتق النار أو سك سك سمرة اه اتقوا النار ولو بشق تمره أحمد ما هنترجم نعرف نترجم طيب دينا احمد يا أحمد انت هتندهي لاحمد من منين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أحمد شيخنا الحبيب الله يحفظك يا شيخ أحمد الله يكرمك إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه أدعو إلى الشيخ محمود حسان بالشفاء و... ووالدة آه، أخو...
مهندس محمود؟
الأستاذ- آه، الأستاذ محمود وأبا إسحاق سبحاني إن شاء الله إن شاء الله ربنا يشفيهم جميعا إن شاء الله أقرأ إن شاء الله اتفضل يا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا بارك الله فيك يا شيخ أحمد عشان آه، إخواننا وأخواتنا اللي بيتصلوا بينا معانا اتصال السلام عليكم الو السلام عليكم أستاذة هبة السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اقرا الجزء عامه اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وات-
أستاذة هبة والتين أستاذة هبة ايوه حضرتك وطي التلفزيون على الآخر واسمعينا من التليفون حاضر اتفضل والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين إ- إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا وعملوا الصالح وعملوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم بأحكم الحاكمين بارك الله فيك شكرا عفوا آه، حاج عطيات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ آه، أشرف في نعم والله يا حاج عطيات ربنا ربنا يخليك يكرمك يا رب الله إن شاء يحفظك.
الله. آه، أقرأ بإذن اتفضلي الله اتفضلي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيء الشيطان الرجيم ممتاز بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه فإن توليتم فاعلموا إنما على- لا الهمزة الهمزة فوق ولا تحت أنما أيوة كده فاعلموا أنما على رسول على رسولنا البلاغ على رسولنا على رسولنا البلاغ المبين تمام
الذين آمنوا مش ليس ليس ليس- على على طول اه ليس على الذين لسه برضو الألف موجودة يا حاج عطيات نعم مش عايزك تزهقي ليس ليس على اه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فيما طعموا طعموا.
طعموا إذا ما إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب والله يحب المحسنين يحب نعم والله يحب المحسنين آه، والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لي- ليبلونكم ليبلونكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من الصيد تنالوه لا تنالوه لا لا لا تنالوه ولا ايه تنالوه أيوة.
تنالوه نعم لا لا، خليكي معايا بس حاضر.
اللام عليها ايه اللام عليها ضمة ضمه يبقى ايه تنالوا اه وبعدين تنالوه.
عندنا هاء نعم عندنا هاء بعد كده اه اه الهاء عليها ايه ضمة برضه يبقى تناله اه تن... طيب آه.
آه بشيء من الصيد تنا... تناله أيديكم ور...
ايديكم ولا ورماحكم.
ايديكم نعم أيديكم اه أيديكم شوف اللي عليها إيه؟
ورماحكم.
اللي عليها ايه نعم اللي اللي بعد الدال عليها ايه اليه اللي بعد الدال اه آه لا معلش حاجة يعني ساكنه أيديكم مش هي على أيديكم.
أيديكم اه اه أيديكم مش أيديكم أي أيديكم آه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف من يخاف من يخافه من يخافه بالغيب مم.
فمن اعت- فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم بارك الله و- فيكي بارك الله فيكي حاجة عطيات يعني في تطور في ال- في الأداء ربنا يحفظك ويبارك فيكي ناخد الاتصال ده عشان أنا عايز أختم الحلقة كان جالي سؤال عن الرؤيات وقلنا هنخليه لحلقة أحكام التجويد لكن حلقة أحكام التجويد أنا لقيت كم الأسئلة اللي عندنا اللي هنجاوب عليه بإذن الله تعالى كبير وهننتظر اتصالات حضراتكم إن شاء الله عشان نكمل رد على بعض الأسئلة آه، فهقول على الرؤيات زي ما قلتها قبل كده في حلقة في دقيقتين إن شاء الله هقول كل ما يخص الرؤيات في القرآن بإذن الله تعالى إن شاء الله ناخد أستاذ محمد من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بيك يا أستاذ كيف محمد أشرف؟
الله يحفظك ربنا يفيك جزاكم الله خيرا الله يحفظك يا أخي إن شاء الله أقرأ مني إن شاء الله اتفضل آه، من أول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد آية 95 95 حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم خد بالك يا أستاذ محمد نعم.
قتله قتله لا ومن قتله
نعم هم.
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبه بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام بارك الله فيك يا أستاذ محمد وبكم شيخ بارك الله فيك وفي أهل سوريا جميعا إن شاء الله هي معنا اتصال ولا خلاص كده معانا وقت قليل بسرعة بقى كده ركزوا معايا أنا هحط بس المصحف كده عشان إيه آه أنا عندي الراء أنا اللي هقوله ده اختصار لباب أو ل آه، حالات تفخيم وترقيق الراء في دقيقتين كده إن شاء الله نلم إيه الموضوع دوت مركزين معايا بس الأول صلوا على النبي انتوا عارفين الدفع عندنا بالصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك وسلم. أنا عندي الراء إما أن تأتي في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة اتفقنا؟ نجيب بقى الموضوع من الأول الراء إما أن تكون محركة بفتح أو بضم أو بكسر أو ساكنة خلاص كده؟ إذا حركت الراء بالفتح تفخم إذا حركت بالضم تفخم إذا حركت بالكسر ترقق ده عند الإمام حفص إذا سكنت إما أن تأتي في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة فإن جاءت في أول الكلمة فخمت قولا واحدا اتفقنا؟ وإذا جاءت في وسط الكلمة أنظر إلى ما قبلها فإن كان ما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم وإن كان ما قبلها مكسور لا أنظر لما بعدها فإن كان ما بعدها حرف استعلاء محرك بفتح في نفس الكلمة تفخم وعندنا خمس كلمات لا سادس لهم إرصادة مرصادة لا بالمرصاد فرقة قرطاس وإلا ترقق يعني لو ما جاتش في الخمس كلمات دول هتبقى مرققة لو كسر ما قبلها وهي ساكنة خلاص كده وإذا أتت في آخر الكلمة ساكنة إما أن تأتي وقبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن فإن كان ما قبلها مفتوح أو مضموم فخمت وإن كان ما قبلها مكسور رققت وإن كان ما قبلها ساكن أنظر إلى ما قبل الساكن فإن كان ما قبل الساكن مفتوح أو مضموم تفخم بشرط ألا يكون الساكن ياء فإن كان الساكن ياء رققت وإن سكنت وكان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر رققت أنا قلت كل ما يخص الراء خدنا دقيقتين متهيألي لا صح؟
صح بس وصلت؟
وصلت كل ده كل ما يخص أحوال الراء وحد هيقول لي طب ما عندنا في رقات تارة تفخم وتارة ترقق ما اتكلمش عنهم ليه يا شيخ لأن دول دايرين بين التفخيم والترقيق وفي خلاف بين أهل العلم التفخيم أولى ولا الترقيق أولى طب ما احنا نرجع الموضوع للقاعدة طالما في خلاف نرجع الراء دي للقاعدة كلمة مصر مثلا لو رجعتها للقاعدة الراء ترقق أقول إيه مصر صح لكن بعض العلماء قال تفخم طبعا مصر الغير منونة لأن مصر المنونة بقف عليها بألف العوض فالراء كده كده محركة لكن بتكلم على مصر اللي هي ليها أربع مواضع في القرآن خلاص يبقى احنا لو رجعنا للقاعدة تبقى ايه مرققة يبقى أنا ممكن أتعامل مع القاعدة لأن في جواز التفخيم والترقيق واللي احنا قلناه ده هو الإجمال وإن شاء الله بإذن الله تعالى حلقة يوم السبت الساعة 10:30 صباحا مع برنامج أحكام التجويد هنكمل رد على الأسئلة ولقاء مفتوح إن شاء الله مع حضراتكم آه أي استفسار عن أحكام التجويد أي سؤال في أحكام التجويد أي اقتراح يفيد البرنامج إن شاء الله في انتظار أسئلتكم واقتراحاتكم حول أحكام التجويد يوم السبت الساعة 10:30 صباحا بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في نهاية الحلقة بشكر ضيوفي في الاستوديو الشيخ عمرو حسن جزاكم الله خيرا الله يحفظك الشيخ محمد علام وعليكم السلام صح كل كده صح؟
ان شاء الله جزاكم الله خيرا ونورتنا ونورتنا يا شيخ عمرو آه كما أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله عنا خير الجزاء وأخص بالذكر وبالشكر فريق العمل في برنامج اقرا وارتقي اخواننا الصغيرين معنا جزاهم الله عنا خيرا الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين القاكم على مائده القران وحول مائده القران سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مدكر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هكذا أيها المشاهدون الكرام تعلمنا كيف نتلو هذه الآيات المباركات من سورة المائدة وفيها يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الخمر عرفها النبي عليه الصلاة والسلام فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام فالخمر كل مسكر بغض النظر عن مادته التي اتخذ منها كل مسكر خمر من عصير العنب من عصير التمر من عصير الكذا من عصير كذا كل مسكر خمر وكل خمر حرام والميسر معروف القمار وهو أن يلعب رجلان فأكثر على مبلغ من المال يأخذه من يغلب ويفوز والأنصاب الحجارة التي كانوا يتمسحون بها ويعبدونها من دون الله عز وجل والأزلام قداح كانوا يطلبون بها معرفة الخير في الأمرين فكانت عندهم ثلاثة قداح قدح يكتبون في ورقة افعل والقدح الثاني لا تفعل والقدح الثالث يطلقونه هملا ثم يديرون هذه القداح ويأخذون القدح الذي انتهى إليهم فإن كان في افعل استبشروا خيرا وفعلوا الأمر وإن كان لا تفعل استبشروا شرا وتركوه وإن خرج الثالث فأعادوا القداح حتى يخرج أحد الأمرين افعل أو لا تفعل فقال الله تعالى إن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس والرجس يجب اجتنابه ومن عمل الشيطان وكل من كان من عمل الشيطان يجب اجتنابه ثم قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون فمن لم يجتنب هذه الأربع لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة ثم بين سبحانه وتعالى مراد الشيطان من الخمر والميسر فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فالناس يشربون فيسكر فيسكرون فيعتدي بعضهم على بعض فإذا أفاقوا من غفلتهم وسكرتهم رأى بعضهم الدم يسيل على وجهه من ضربني من جرحني فلان فتقع العداوة والبغضاء والعداوة والبغضاء في الميسر معروفة فالمغلوب دائما يكره ويعادي ويبغض من غلبه ومن العلل التي يريدها الشيطان أو من المقاصد التي يريدها الشيطان من الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فإذا سكر الإنسان لا يصلي والسكر باللعب لعب الميسر وغيره من الألعاب أشد من السكر بالخمر فقد رأينا رجالا يجلسون بالساعات الطويلة يلعبون وهم في سكرتهم يعمهون فهل أنتم منتهون أيها المؤمنون عما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه لما نزلت الآية قال الصحابة انتهينا ربنا انتهينا ربنا فهل, فهل آن للمؤمنين في هذا الزمان أن ينتهوا كما انتهى الصحابة ثم قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا احذروا أن تعصوا الله والرسول ولا تتركوا ما نهاكم عنه بعد هذا النهي فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقد بلغكم فلما نزلت الآيات بتحريم الخمر قال بعض المؤمنين فما بال أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها ما بال الصحابة الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم فقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين والحب صفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ولا يجوز تفسيرها بإرادة الثواب أو بالرحمة أو بالرضا أو غير ذلك بل الحب ليس له تفسير سوى الحب ولكن الحب صفة من صفات الله عز وجل التي يجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله وقوفا عند قول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله سبحانه وتعالى حرم على من أحرم بالحج والعمرة صيد البر حرم الله تعالى على من أحرم بالحج والعمرة صيد البر ثم قال ليبلونكم ليختبرنكم الله تعالى بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وأنت محرم بالحج يأتي الصيد ويقف أمامه هكذا تنال بيدك وتنال بسهمك وأنت محرم عليك هذا الصيد فهل تسمع وتطيع لله عز وجل أم تفتن بقرب الصيد منك وتنال بيدك أو ترميه بسهمك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فإذا قتل المحرم الصيد فماذا عليه إذا قتل المحرم الصيد متعمدا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأنتم حرم بالحج أو العمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قتل حيوانا يشبه الحمام قتل حيوانا يشبه الخروف قتل حيوانا يشبه كذا يحكم هذا بهذا الحكم ذوى عدل منكم رجلان من المسلمين يحكمون يحكمان على من قتل ذلك الصيد ويكون الحكم الذي حكموا به عليه هديا بالغ الكعبة يهدى لأهل الكعبة ويطعم فقراؤها من هذا الهدي فإن لم يجد كفارة وهي طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يعني يقال هذه الذبيحة التي لزمت من قتل الصيد ولا, يست ولا يجدها كم تطعم مسكينا فيطعم بعدد هؤلاء المساكين أو إن لم يستطع مساكينا يصوم عن كل مسكين يوما وذلك ليذوق وبال أمره لأنه وقع فيما نهاه الله تعالى عنه واستحل ما حرم الله عليه وعلى كل حال عفى الله عما سلف قبل نزول التحريم ومن عاد إلى قتل الصيد متعمدا بعد نزول التحريم فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام نعوذ بالله عز وجل من انتقامه وعقابه ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة